في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله الذي قهر بعزته الأكاسرة وأنهى, ب... وأنهى بقوته ظلم الأباطرة والقياصرة الحمد لله الحمد لله الذي عز فملك وخلق ورزق الحمد لله الحمد لله الذي يعطي ولا يعطى الحمد لله الذي يجير ولا يجار عليه الحمد لله كل شيء هالك إلا وجهه وكل مسؤول دونه يتخلى عن سائله وكل ملك غير ملكه زائل عمن ملكه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أحبتي لكل ظالم نهاية العجيب أن كل ظالم لا يتصور أن نهايته ربما تكون قريبة وربما تكون في ظلمه العجيب أن كل ظالم لا يتصور أبدا أنه هالك ولا يتصور أبدا أن المستضعفين الذين مص دماءهم وأخذ أموالهم هم الذين ستكون نهايته على أيديهم وسبحان الله العظيم كلما رأينا ظالما لابد وأن نتذكر قول القائل وما من طائر طار وارتفع إلا كما طار وقع كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى عندنا ال ال كل شيء يهلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى
إلا وجهه كلها ولا تحسب
سبحان الله العظيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الحقيقة آه، لما نشوف كل واحد آه، بيتصور لنفسه آه، حياة وبيتصور لنفسه نهاية وآمال وطموحات وبيحيط نفسه بالقوة والمنع جنود يحموه وزراء يستشيرهم بطانة يحوطوا به ويدافعون عنه ولكن كل واحد ليه يوم والله ما هيلاقي حد يدافع عنه واحد يتصور لما تيجي تقول له مين اقوى الحيوانات يقول لك الاسد الاسد قوي شجاع مغوار يهاجم يفترس طيب انت شفت الاسد وهو بيفترس طب انا عايز اسالك سؤال انت شفته وهو بيموت هل شفت الاسد وهو بيحتضر الاسد وهو بيحتضر شكله مؤثر جدا على فكره بيموت وحيد فريد لا معاه قطيع بي- بيدافع عنه ولا معاه اخوانه اللي طالما ع- عاشرهم وتعاون معاهم على الاكل والافتراس ولا آه، ولا حتى يقدر يدافع عن نفسه امام ملك الموت الحقيقه منظر مؤثر جدا لاسد بيحتضر عاش حياته اكل افترس ولكن تعالوا نشوفه وهو الان الموت يفترسه فراشه التراب وقد تخلى عنه الأهل والأحباب حتى
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك سبحان الله العظيم شوفوا الأسد اللي طالما افترس وطالما كان قويا وكان آه، مفترسا وكان شابا ويافعا سبحان الله العظيم شوفوا ذهابا وإيابا يجري ويرعد ويثبت شوفوا يفترس غزلان يشوف- وي- ويرعب القطعان ويجري يمنة ويسرى إلا أعداؤه بيخافوا منه وكلها من صغره وهو مرعب كان فيها ملك الغابة لكن تعالوا نشوفه شوفوا هذا الأسد القوي ال- ال- الفارس المغار الآن وجهه في التراب تخلى عنه الأهل والأحباب لا يملك من أمر نفسه شيئا سبحان الله العظيم ال- المنظر مؤثر جدا شوفوا لا يستطيع أن يرفع وجهه عن التراب
جاي لي البشر كده منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دنيا ظل هذه لبدة الأسد التي طالما أرعبت كل ظالم الأحياء من حوله ليل اسود لأن لا يستطيع التحكم يا في نفسه مكان فيها ويانا شوفوا زئيره كان مرعب اليوم القيامة الممالك لكن سبحان الله العظيم والمهالك مليانة خلاص يا وما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد عجيب سبحان الله العظيم ده لسه احنا هنشوف بقى منظر الاحتضار ساعة خروج الروح بالظبط شوفوا المنظر ده يا اخواني عشان نعرف الا وجهه كله هالك سبحان الله العظيم شوفوا هو هنا بيتألم و و وينظر حوله مفيش حد كل واحد ف- م- من كل واحد افترس كل واحد مص دماء الناس كل واحد آه، آه، لازم يجي له يوم هيبقى وحيد شوف هو هيحاول يقوم شوف سكرات الموت سبحان الله العظيم مفيش اعصاب وهنا الرقدة الأخيرة شوفوا الرعشة سبحان الله العظيم هذا أسد يحتضر
كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا
سبحان الله العظيم كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى ادي اسد ملك الغابة وحاجة فظيعة مرعبة وادي احنا شفنا آه، سكرات الموت عنده عشان ما حدش يغتر بمنصبه ما حدش يغتر ب- بالكرسي ما حدش يغتر بقضيته لمجلس الشعب ما حدش يغتر برئاسته للجمهورية ولا انه آه، آه، رئيس آه، اكبر اكبر راس في الجيش اكبر راس في الشرطة واديكوا شفتوا كل الرؤوس تساقطت تعالوا نتذكر احنا المرة اللي فاتت آه، كنا بنتكلم عن كمال الشاذلي هناخد لقطة لقطة آه، بسيطة آه، ونشوف المقارنة ما بين حالته أيام ال- الكرسي والمنصب والوزارة والعظمة وال- والأبهة ومنظره لما مرض قبل وبعد المرض علشان نكمل مشوارنا النهاردة مع من خلفه على نفس الوزارة وعلى نفس الكرسي اتفضل
يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه ده كمال الشاذلي شوفوا ضخم وفخم في الصورة وهو سليم صحيح ما هي إلا شهور معدودة وجندي من جنود الله سبحانه وتعالى تسلط عليه شوفوا منظره في آه، الكرسي بضعفه ومرضه ومسكنته آه، سبحان الله العظيم شوفوا منظره سبحان الله العظيم ثم مات ليل العبد يا حالي إلا وجهه كلها يا مكان سبحان الله العظيم م- م- لا يدوم إلا وجه الله سبحانه وتعالى آه، هو كان آه، وزير آه، شؤون مجلسي الشعب والشورى وهذا الرجل كان آه، للأسف الشديد كان بياخد رشاوى علشان يدخل الناس مجلس الشعب وكان هو الطباخ لمجلس الشعب ويدخل ده ويقصي ده وليتنا نعتبر ليتنا نعتبر عشان الناس اللي ممكن يكونوا ليهم تحالفات وليهم وليهم آه، تكتلات ضد الإسلام وأهله والله ما هيدوم والله ما هيدوم قال تعالى قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وتعالوا بقى نبدأ مشوارنا بتاع النهاردة لمن خلفه خلفوا في إما- في أمانة الح- الحزب الوطني الديمقراطي وخلفوا في آه، آه، مجلس الشعب أيضا أصبح الطباخ لمجلس الشعب وزورت على يديه كل الانتخابات بتاعت 2010 وهو أحمد عز ولكن سبحان الله العظيم طلع أحمد مش عز طلع أحمد حاجة تانية خالص وتعالوا نشوف مشواره من البداية شاب صغير حياته كلها رفاهية وترف والده غني بي آه، بيلعب آه، موسيقى ودي كانت أول دي أول آه، خط- خطوة في حياة أحمد عز وهو عازف درامز على آه، آه، آه، للأسف الشديد الطبول وتعالوا نشوف منظره دي أول لقطة احنا عايزين نشوفها في أحمد عز
يا مكان فيها ممالك هو ده أحمد إلا عز وجهه آه، في وسط فرقة موسيقية من ترابها وترابها من وجهه طبعا احنا للأسف ما احنا ما بنجيبش اللقطة علشان نشوف الموسيقى ولا حاجة لكن احنا بنشوف سعادة وانبهار و وشوفوا هو طبعا يعني ايه ولا على باله ولا متصور اللي ممكن يحصل له في يوم من الايام آه، آه، عمال يطبل ويعزف وبيسهر الليالي شوف ازاي طبل يا سيدي واتبسط آه، واعمل اللي انت عايزه سبحان الله العظيم آه، واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا المهم هو كان ليه صديق وهو جمال مبارك آه، بدأ آه، يعني بدأ يتسلق عليه أو بمعنى أصح يتسلقوا على بعض آه، من أجل الوصول للسلطات ده يخدم ده وده يستغل ده آه، آه، وأخذ في هذه الفترة مناصب كتير جدا كعضو المجلس الشعب وبعدين أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي و وأصبح حاجة فخمة وضخمة تعال نشوفه هو بيمجد في جمال مبارك اللي تسلق كلاهما على الآخر اتفضلوا شوفوا وهو بيتكلم عن جمال مبارك في العام الماضي وأكررها اليوم تحية إلى جمال مفجر ثورة التحديث والتطوير يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حالك
شوفوا شوفوا منظره وهو بيسقف سبحان الله العظيم يعني بيسقف بطريقه سبحان الله العظيم هو بيسقف بيسقف بينظر للناس بيشوف كده مين اللي ما بيسلم مين اللي ما بيسقفش علشان يدخل في العقوبة ودي حاجة يعني عجيبة سبحان الله العظيم شوفوا بيسقف بحرارة ازاي وهو لا يدري ان اللي بيسقف له ده هيندم على معرفته في يوم من الايام سبحان الله العظيم وتعالوا بقى نشوفوا لما اصبح عنده نفوذ في مجلس الشعب طبعا احنا كان عندنا لقطات كتير جدا بس سبحان الله العظيم وقت الحلقة ما يكفيش احنا عندنا لقطات لأحمد عز ده يمكن مثلا 10 حلقات بس احنا هنكتفي بحاجات بسيطة اه وفي قليل الإشارة ما يغني عن كثير الشرح والتوضيح اه تعالوا بقى نشوفه هو اه بيتكلم عن الحريات بيقول ان مصر أيامه يعني مجلس الشعب الذي زوره والناس الذين ظلمهم والحديد اللي خد تراخيصه بدون وجه حق وضيع على الدولة أكتر من مليار جنيه وكبت الحريات وطبعا للأسف الشديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تعالوا نشوف هو بيتكلم عن إن مصر مليانة حريات وبعلو صوته في مجلس الشعب واسمعوا ويا للعجب
ده اللي احنا بنسأله وأين في دولة نامية أخرى تطبق يعني ونتفق أو نختلف الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاختلاف وحرية المعارضة إلى أقصى درجاتها إحنا شايفينها كما هو الحال في مصر فين هذا الكلام عشان نبقى الانطباع العام اللي احنا بنحاول نوريه للعالم انه ايه الهدف كده اصبح هدف العمل السياسي ان مصر في الشارع ان مصر يا, يا سبحان الله المصر ما فيهاش حريات وايه سبب يا سيادة الرئيس انه المواطن المصري مش سامع بوق الدعوة للحرية ليه مش متعاطف معاه لانه المصري حاسس انه حر المصري في دايرتي مش حاسس مش حاسس ان هو مكبوت المصري لو كان حاسس ان هو مكبوت كان زمانه فعلا نزل الشارع انما هو ما نزلش الشارع عشان أجندة الأجندة المزعومة للحريات لأن المصري جواه حاسس بصورة ما تحققتش في جيلي مثلا حاسس بمدى من
فعلا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ده كلام عن الحريات ان مصر فيها حريات مش موجودة في أي مكان تاني تعالوا بقى نشوفوا لما واحد من أعضاء مجلس الشعب المحترمين بينصحه فهو هو فهم النصيحة على انه بيقول له ان انتوا عصابه يعني هو بيقول له ما تتفقوش مع بعض على حاجه غلط الثاني بيقول له ما تقولش شغل عصابات وبيهدده بيقول له ما تقولش الشغل عصابات والا مش هيكون ليك مكان في المجلس ده وكأن المجلس مجلس الشعب كأنه بيته كده بصراحة شديدة بيقول له يعني ما تقولش شغل عصابات عشان وإلا مش هيبقى لك مكان في المجلس ده هو شوفوا هو بيهدد وبيرعد ويثبت عشان نشوف سبحان الله العظيم الأقدار وعجب القدر صحيح والله العظيم يعني الواحد لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى ومكر الله للمؤمنين وعلى المنافقين والكافرين مش ربنا سبحانه وتعالى قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تعالوا نشوفه هو بيهدد الرجل المسكين وبيقول له هطلعك من المجلس يا سلام سبحان الله العظيم طلع من كل حاجة تخص هذا المجلس المجلس اللي هو كونه وزوره وجمع أعضائه وأزغط من أجله أع- أ- أ- أ- أرواح وظلم من أجله أعضاء هو طلع منه كاملا تعالوا بقى نشوف الحقيقة آه، ال- المشهد اللي جاي ده اهو آه، وهو الحقيقة مشهد خلقي أكتر منه ظلم واعتداء وعلو آه، تعالوا نشوف وهو م- موقف واحد مخصوص شايل له الحذاء عشان يلبسه إياه يعني هو واقف م- م- موقف واحد مخصوص وهو خارج آه، آه، آه، أظن يعني كان في أحد الساحات في صلاة العيد ولا حاجة وواحد واقف ماسك له الحذاء عشان يلبسه له والرجل المسكين يمكن قد والده يوطي على رجله ويلبسه الحذاء قدام الناس كلها وهو لا يستحي آه، الحقيقة احنا يعني ما جبناش بس منظر أحمد عز وهو بيرتدي الحذاء آه، واحد مخصوص بي- بي- بيوطي عشان يلبسوا إياه ولكن بعض ال- الرؤساء والملوك الذين فعلوا ذلك وللأسف الشديد نهايتهم كلها كانت مأساوية آه، وتعالوا نشوف هذا المشهد لأحمد عز وهو آه، يعني بيتعالى على أنه ينزل ي- ي- يلبس الحذاء بيده ولا عز إلا من عند الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء تفضل
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابا والترابا من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حال
آه، سبحان الله العظيم شوفوا المنظر آه، عجيب شوفوا ازاي يلبسوا الحذاء بايده إلا وجهه يعني هو خارج م- من جنازة آه، كمال الشاذلي يوم عيد الأضحى وخد مكانه وخد آه، منصبه ولا يعتبر ولا يعتبر وده بقى ط- طبعا الملك فاروق أيضا شوف واحد آه، قد والده برضه بيلبسه الحذاء وبرضه ده طلع من مصر أجلي حصل عليه انقلاب وده طبعا مصطفى النحاس وزال وزالت وزالت وزالت مملكته وتعالوا نشوف ايضا هناك بعض الناس الاخرين وده ده طبعا اوباما للاسف الشديد اوباما بيلبس الحذاء بايده يا منام آه، دنيا ظلمة تعال بقى آه، كل ظلمة آه، الحقيقه طبعا زي ما احنا شفنا آه، نفوذ وعظمه وابهه وعضويه مجلس الشعب بل هو الطباخ بتاع مجلس الشعب يدني ويقصي ويرعد ويثبت ويهدد ويزلزل آه، و- واخد حديد التسليح واخد آه، آه، التراخيص بدون وجه حق ويغلي في الحديد ويرخص ويعمل كل اللي هو عايزه تعالوا نشوف بقى النهاية كانت ازاي دخل السجن دخل قفص الاتهام وتعالوا نشوف احمد عز لما حكم عليه للاسف الشديد آه، محدش بيعتبر الا من آه، رزقه الله البصيرة بعد العز والأبه والفخفخة تعالوا نشوفه بقى وهو بيحكم عليه بزوال كل شيء بناه بيتهد بناؤه من أصله تعالوا نشوف لحظة الحكم على أحمد عز 119 مكرر آلف عقوبات حكمت المحكمة حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول أولا بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل وأحمد عبد العزيز عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة ثانيا بمعاقبة رشيد محمد رشيد راشد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبتغريمه مليار 414 مليون جنيه وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد ثالثا بعزل الأول والثاني من وظيفتهما العامة رابعا إلزام جميع المحكوم عليهم المصاريف الجنائية خامسا يا مكان فيها ممات إلا وجهه كلها من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مال من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي لنا دنيا حال كعادتها دائما فقد مصر هو سيف العداء سبحان الله العظيم من لم يعتبر صار عبرة السعيد من وعظ بغيره والتعيس من وعظ بنفسه وتعالوا نشوفه بقى وهو في السجن عبرة لكل من يعتبر وهو داخل السجن بعد العز وسبحان الله العظيم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا تأتي إلى الظالم فيرتدي ملابس يرتدي ملابس الحسن له ولغيره وإذا أتاه قدره من العقوبة سلبته الدنيا حتى محاسن نفسه أما يجي, أما يجي يتزيى ويرتدي يقوم يرتدي زينته وزينة, وزينة غيره ياخد أمواله وأموال غيره منصبه منصب غيره ولكن لما يجي يفقد سبحان الله العظيم يفقد حتى محاسن نفسه يسلب ما كان يملكه هو من مناصب ومن عز ومن مال ومن حرية ومن كل حاجة وشوفوا أحمد عز وهو في السجن مع أصدقائه وإخوانه الذين اشتركوا معه في الظلم جرانا وغيره وغيره وتعالوا نشوف اتفضل يا مكان فيها ممالك إلا وجهه ادي احمد المغربي وزهير جرانا واحمد عز كلهم داخل السجن والتراب كلهم داخل من السجن وكان في الدنيا سبحان الله العظيم.
مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا يتكلموا مع بعض يتباحثوا طال ياما تكلموا مع بعض في تقسيم لنا ممتلكات الشعب وياما تقاسموا مع بعض أموال حرام وياما ظلموا ناس في مناصب وياما ياما دخلوا ناس السجون سبحان الله إلا العظيم وجهه كلها يا مكان فيها ممال إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا سبحان الله العظيم احنا بنقول الكلام ده والله ما شماتة والله وتالله وبالله ما شماتة ولكن تذكرة لينا ولغيرنا فاعتبر يا اولي الابصار ربنا هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ربنا عقب بعدها وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار ربنا لما ذكر عقوبة بني إسرائيل ذكر بعدها أيضا الاعتبار قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين والحقيقة آه، يعني أنا لا لا أمل لا أمل هذا النشيد إطلاقا يعني أحبه حبا قلبيا والله لأنه يذكرني فعلا بأيام العز وأيام الذل التي أتت بعدها أيام المناصب والعلو ثم أيام الانخفاض والدنو يذكرني هذا النشيد الذي أحبه من كل قلبي سبحان الله العظيم آه، ب ب يعني حتى معانيه وأحسن آه، فضيلة الشيخ مشاري راشد أنه عمل هذا النشيد وما أجمله من نشيد والله حتى نتذكر جميعا ويتذكر المقبلون أيضا على المناصب وعلى الكراسي علشان يعتبر أولو الأبصار وتعالوا نستمتع بهذا النشيد الذي آه، نسمعه كثيرا ولكن والله يذكرنا بالله سبحانه وتعالى
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعبد يا حالك إلا وجهه كلها يا مكان فيها مهان إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره ليل العبد يا حالك جاي ليل الدنيا ضلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحاك يا مكان فيها وياما من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالية دنيا ومالك إلا وجهه كل هالك
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
سبحان الله العظيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الملك والرئاسة وال وال والمناصب قال أولها أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة الحقيقة بقى آه، احنا هنختم بفقرتين جميلتين الحقيقة عندنا الفقرة الأولى آه، بعنوان بعنوان عنوان ايه الأنبا شنودة يؤيد السلفيين الأنبا شنودة شنودة آه، آه، آه، أكبر أكبر راس في النصارى والله بشحمه ولحمه وصوته وصورته بيتكلم عن الإسلام والمسلمين في أوائل السبعينات بيقول إيه الأنبا شنودة يؤيد الاتجاه الإسلامي وبيتكلم عن المسلمين وعن الإسلام بطريقة جميلة وعظيمة ولو انت غمضت عينك وما سمعتش كلام اللي انا قلته لك دلوقتي ان هو الانبا شنودة انت لا يمكن هتتخيل ان هو ولكن هتتصور ان واحد من مشايخنا آه، الكبار اللي اللي يعرف دين الاسلام على حقيقته وتعالوا نسمع الانبا شنودة هو بيأيد الاتجاه الاسلامي اتفضل يا استاذ محمد نسمع الانبا شنودة
أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة نذكر من هذا الميثاق الذي أعطي لنصارى نجران والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب والوصية التي قدمها الخليفة الإمام عمر بن الخطاب قبل موته ووصية الخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق والميثاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر وأذكر أيضا العبارة الإسلامية الجميلة استوصوا بالقسط خيرا فإن لنا فيهم نسبا ورحما وأذكر أيضا الحديث الشريف من آذى ذميا فليس منا العهد لهم ولأبنائهم عهد أبدي لا ينقض يتولاه ولي الأمر ويرعاه وأذكر أيضا في سماحة الإسلام ذلك الشرع الجميل الذي يقول وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين أذكر أيضا في سماحة الإسلام حفظه في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم ورهباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك الثامن والثلاثون كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان ثلاثة عشر عاما لم يجلس على كرسيه فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية
سبحان الله العظيم يعني يعني وشهد شهيد من أهلها ودي الحقيقة شكرا الأنبا شنودة على ما قال إن الإسلام في نبي قال استوصوا, ب... ب... استوصوا بالقبط خيرا في آه، آه، نص حديث شريف صحيح قال النبي عليه السلام من آذى ذميا أي نصرانيا يعني مسيحيا كما يقال آه، فقد آذاني في نص بيحرم دماء المسيحيين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة والحديث ده في البخاري يعني من أصح الأحاديث آه، آه، آه، وإن ريحها لا يتوجد من رائحة كذا وكذا قيل أربعين سنة آه، دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة ما ينفعش ان المسلم لا يهتك عرضا ل- لنصراني او مسيحي لا يأخذ له مالا لا يؤذي له آه، آه، نفسا وادي كلام الانبا شنودة مش كلامنا لكن هو بيتكلم بما جاء من المسلمين وجاء من الإسلام طيب هو دلوقتي لما يكون الكلام ده موجود والكلام ده نصوص عندنا وهو بيقول فيها وبيعترف بيعترف بيها على الملأ وأمام رئيس الجمهورية الراحل محمد أنور السادات طيب منين جه ان احنا بقى آه، بنضطهد المسيحيين او الم- المسيحيين بيضطهدوا منين جه ان احنا مش ان هم مش امنين على دمائهم واموالهم واعراضهم منين جه ان هم اقليه لماذا طب يعني آه، ده جه منين مش هو برضه ده الامر شنوده ومش هو ده كلامه والكلام ده واخده من عندنا من ال- من الاسلام ويصبح حجه لينا وعلينا في نفس الوقت حجه لينا لان احنا بنقول كده من زمان وحجه علينا لان احنا مطالبين بيه قدام ربنا سبحانه وتعالى امام الله مش امام الناس فقط لا امام الله قبل كل الناس طب ليه بعض النصارى والمسيحيين رايحين يستعدوا امريكا على المصريين ليه بيقولوا انهم اقليات مع ان ال ال يعني واحد مثلا زي نجيب ساويرس من اغنى اغنياء مصر معايا و- والاموال دي كلها جات له من شغله في مصر وهو راجل مصري عمل كل الشغل ده ازاي وكسب كل الفلوس دي ازاي لو هو كان مضطهد وكان مستضعف وكان بتنتهك حرماته الكلام ده ملوش وجود آه، آه، والحقيقة يعني آه، اللي احنا بنقوله قالوا الأنبا شنودة وتعالوا نرجع بقى للموضوع من جديد عشان يتأكد كل الكلام اللي قاله الأنبا شنودة ولكن المرة دي من فضيلة الشيخ محمد حسان اتفضل أيها الأحبة نحن نعتز بإسلامنا ونفخر بديننا فمن أول لحظة وطئت فيها أقدام الصحابة أرض مصر المباركة أعطى عمرو بن العاص أمانا لأقباط مصر أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ولم لا وقد رأى عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من مدينة النبي الطاهرة ليأتي في موكب جليل عظيم مهيب من شدة تواضعه فموكب أمير المؤمنين عمر لا يزيد على شخصين او عن شخصين اثنين عمر بن الخطاب مع خادمه يركبان دابة واحدة يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله نعم أيها الأفاضل ويدخل عمر المهيب المتواضع في عزة وبساطة وفي قوة واستعلاء يدخل ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس ويعطي أهل بيت المقدس من النصارى من النصارى يعطيهم أمانا وعهدة عمرية رائعة خالدة يقول فيها عمر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وإنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ومن أراد منهم أن يخرج من الأرض فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ومن أراد منهم أن يبقى في الأرض فليبقى ولا يؤخذ منه شيء حتى حتى يحصد حصادهم ثم قال وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين وقع وشهد على هذا الكتاب خالد بن الوليد عمرو بن العاص عبد الرحمن بن عوف معاوية بن أبي سفيان هذا ديننا وهذا إسلامنا من أول لحظة وقف فيها عمرو بن العاص هنا هل تعلمون أن عمرو بن العاص أعطى أمانا لأسقف الأقباط الذي كان يسمى بنيامين أعطاه عهدا بالأمان بلا شرط واحد أن يرجع إلى الأسكندرية وقد اختفى ثلاثة عشر عاما تحت ظلم الرومان وبطش الرومان عاد أسقف الأقباط بعهد من عهود الأمان من عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن يومها وإلى هذه الساعة يعيش النصارى والأقباط تحت حماية المسلمين في هذه الأرض الطيبة فلن نسمح أبدا لأي شهة في الخارج أن تفرض حمايتها أو سطوتها أو قوتها على أرض مصر وعلى أهل مصر من المسلمين والأقباط فحماية الأقباط واجبة علينا نحن المسلمين طاعة لربنا وطاعة لنبينا ليس خوفا من أي أحد على وجه الأرض بل نفعل ذلك لأن ديننا يملي ويفرض علينا ذلك خذوا هذا الدليل من كلام نبينا محمد الجليل ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة يا سلام ده ديننا واللي يخالف دينه يبقى منافق واللي يخالف دينه يبقى عاصي وظالم حفظ النصارى عندنا عقيدة ودين وعمل صالح بنؤجر عليه العجيب بقى ان في ناس تانية من اللي بيقولوا آه، آه، انهم مسلمين آه، بي- بيقولوا لا احنا دي رجعية دي احنا هنرجع بقى تاني لعصور قديمة لا ارى ردا اكثر من قول القائل قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين رجعية رجعية أن الرسول إمامنا لسنا الزيول لمركس ولينين رجعية أن نحكم شرعنا أوليس ذاك بأولى من شرع نابليون رجعية أن نربي جندنا لجهاد لا لشهوة ومجون رجعية أن نصون نساءنا بئس, بئس الحريم تكون غير مصون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وكما قال في آخر قصيدته يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرني رجعيا بيوم الدين وينتصر الإسلام والله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر ناس واخدين آه، أصوات في مصر كلها آه، الاتجاه الديني آه، حرية وعدالة للإخوان المسلمين وحزب النور للسلفيين ودلوقتي هم عايزين يعملوا بينهم فرقة وشقاق ولكن تعالوا نشوف الواقع العملي اللي بيحصل فيه إخوان وسلفيين فازوا وانتصروا ومتشبكين بالأيدي وماسكين في إيدين بعضهم البعض فازوا وانتصروا في أول جولة للانتخابات وتعالوا نشوف
ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمان وأكبر لو قلت أوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله وادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ومن قلبي كده من الهام الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله اكبر سبحان الله العظيم ربنا يفرح قلوبنا وإياكم بنصر دينه وشرعه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم دينه وكتابه آه، الحقيقة منظر جميل إخوان وسلفيين إيد واحدة و- ومنظر جميل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليهم النعمة وأن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويقوي كلمتنا واوعوا تخافوا من كلام حد بيقول اوعى لحسن المسلمين لو خدوا ال- البرلمان هي- هيقطعوا الرقاب ويقطعوا الأيدي والله أبدا ليس أرحم على العبد من ربه لن تجدوا أرحم على العبد من الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما وسبحان الله العظيم ال- ال- الذي تخاف منه فتحبه هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله أرحم الراحمين كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال آه، آه، وقال حماد بن سلمة آه، لا يسرني يوم القيامة أن أمري يكون بين يدي والدي إن الله أرحم بي من والدي فربنا أرحم بنا إذ خلقنا وربنا أرحم بنا إذ رزقنا وربنا أرحم بنا إذ ملكنا وربنا أرحم بنا إذ حكم, حكم دينه وكتابه في آه، عباده وخلقه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اوعوا تخافوا من حكم ربنا سبحانه وتعالى ولا تخافوا من المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وأحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل من هذا خلق الله نكمل سلسلتنا اللي ماشيين فيها نهاية الظالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن أهنئكم جميعا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضها كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الهام الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا ابراهيم ونهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكريم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضها كده من الهام الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمان وقتها لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لنا